الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد فيعني لكل واحد حاسس إنه مش هيقدر يستمر على طاعة ربنا رمضان بيثبت إن أنت تقدر 30 يوم صيام متواصل وصومنا بفضل الله 30 يوم قيام متواصل وقومنا بفضل الله يبقى رمضان على فكرة يا إخوانا جمهور ليلة 28 ده ممكن تعتبره الخلاصة بتاعت رمضان يعني لو أنت عايز تعرف ثمرة رمضان طول السنة يبقى جمهور ليلة 28
ايوه خلاصه حلوه ماشي جمهور ليله 28 ده يا اخوانا لو عايزين نعرف ثمره رمضان نبص الجمهور ليله 28 ده اللي عايز يوصل فعلا باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نتكلم الليله عن معنى لو دخل قلوبنا حياتنا كلها هتتغير اه والله يا اخواني عايزين نتكلم عن معنى من اعظم المشاعر التغييريه في الوجود عايزين نتكلم عن الثقه في الله سبحانه وتعالى الثقه في الله البنت اللي واثقه في المكياج واللبس اتضايق ان هو هيجوزها الولد اللي واثق في معصيه ان هي تساله احنا عن ثقتنا في المعصيه ان هي سبب الرزق انها سبب الفرج انها سبب السعاده الثقه في الله سبحانه وتعالى 200 مليون مكتئب على وجه الارض من كل أربعة أمريكان واحد عنده اكتئاب نفسي أم في ألمانيا دخلت على أولادها الثلاثة ذبحتهم بسبب مرض نفسي واكتئاب نفسي عندها دلوقتي تلاقي الشاب حياته متدمرة ليه؟ لأن البنت اللي بيحبها سابته شاب حياته متدمرة لأن الكلية اللي عايزها ما دخلهاش بنت حياتها متدمرة لأنها عدت سن الجواز بسنتين ثلاثة أب حياته متدمرة لأن ابن من أولاده أم حياتها متدمرة لأن ابنها ما طلعش زي ما كانت عايزة يا إخوانا الحياة بدون معرفة ربنا وبدون الثقة في ربنا عذاب عمرك سمعت إن سيدنا موسى متأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال له أنت اتأخرت ليه؟ أصل أنا كان عندي اكتئاب امبارح فما كنتش قادر أجي عمرك سمعت إن سيدنا سيدنا يقعد يتألم ثلاث ساعات على السرير ما هواش قادر ينام من الألم اللي جواه. يا إخوانا أعظم طريق للسعادة موجود إنك تعرف مين هو كل واحد خايف انه لو قرب لربنا دنيته تتأثر كل واحد خايف ان الدين يجي على دنيته كل واحد خايف ان طريق ربنا يطلع طريق صعب وحياته تجيب حياة صعبة كل واحد خايف انه يسيب معصية معينة احسن تكون كانت هي سر سعادته كل واحد خايف من توجيه ربنا كل واحد خايف ان ربنا يسيبه ربنا اقبل عليه كل واحد خايف كل صاحب محل خايف يطفي الكسل بتاع الأمان أحسن الناس ما تجيلوش كل صاحب محل خايف إنه يقفل المحل ساعة الصلاة أحسن الرزق يقل كل طالب ليلة الامتحان خايف ينزل يصلي في الجامع أحسن يضيع الوقت كل واحدة خايفة ما بتصليش أحسن ما يجيلهاش غيره مالها حرام احسن ما يجيلوش فلوس كل واحد خايف يرفض وظيفه ممنوع انه يصلي فيها احسن ما يلاقيش وظيفه احسن منها انا بتكلم اللي عندهم مشكله في الثقه في الله اللي مش عارفين يعني ايه الثقه في الله الواثق في ربنا ما بيفكرش كده خالص يا جماعه الواثق في ربنا ده له تفكير تاني تاني خالص ملوش دعوه بالتفكير ده ان الوزير واحد من الوزير لو كسر اشاره وهيقولوا له الضابط هيمسكك يقول لهم ايه ده انا احطه تحت درسي انتوا مش عارفين انا ابن مين طب انت مش عارف انت عبد لمين ما انتش عارف لو واحد قال له إيه، نمره لواء او رئيس الوزراء اهي لو احتجت اي مشكله اتصل بيه قال له طب انا رخصتي اتاخدت يعني يقدر يجيبها لي يا ابني بقول لك لواء يعني يقدر يا ابني بقول لك لواء بقول لك ربنا سبحانه وتعالى تقول لي يعني يقدر ربنا يقدر انه يحل لك كل حاجه في حياتك الثقه في الله يا اخوانا لما الواحد وثق في صاحبه ائتمنوا على اخطر اسرار حياته لما الراجل وثق في مراته كتب لها املاك وبيع وشراء ومش خايف انها تخونه لما الواحد وثق في المحامي بتاعه عمل له توكيل رسمي عام بالتصرف في كل حاجه لما الواحد وثق لما الطفل وثق في ابوه ابوه بيديله حقنه مؤلمه يبكي منها وعارف ان ابوه بيحبه ولا يمكن الا يكون الموضوع ده في مصلحته لما الواحد وثق في دكتور بقى بيتألم ومش راضي يروح لغيره الا لما ميعاد الكشف يجي لانه واثق في ده لو انت وثقت في ربنا هتعمل ايه لو انت وثقت في ربنا حياتك هتتغير ازاي الثقه في ربنا ده حاجه بتغير كل حاجه في حياتنا سيدنا محمد وسيدنا ابو بكر في الغار ويتحصروا ابو بكر يقول للنبي لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا النبي يقول له اسكت ابا بكر ما ظنكم اثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا يا رسول الله ده المكان متحاصر ان الله معنا يا رسول الله ده طريق السيوف بيلمع في الشمس ان الله معنا يا رسول الله ده لو حد بص تحت رجليه هيشوفنا وهيقتلنا ان الله معنا يا رسول الله ده احنا بينا وبينهم مترين ان الله معنا ابو بكر لما شرب معنا الثقه في الله ادى ماله كله للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له ماذا تركت لاولادك قال لهم تركت لهم الله طب لو اولادك جاعوا هياكلوا ايه تركت لهم الله طب لو اولادك حصل لهم مشكله هتعمل ايه تركت لهم الله تركت لهم الله الثقه في الله معنى بيخلي الانسان يعمل حاجات لا يمكن حد يتخيل ان الانسان يقدر يعملها الثقه واثق واثق ان رب واثق ان طريق ربنا اجمل طريق في الحياه واثق ان طريق الطاعه هو سر السعاده في الدنيا قبل الاخره بشر الحافي رحمه الله لما مات فرؤي في رؤيا فقيل له ما فعل الله بك فقال اجلسني على مائده مائده من موائد الجنه وقال لي كل يا من لم تاكل اشرب يا من لم تشرب انا لا يمكن تضحي عشان في حاجه وما عوضكش اضعاف اضعافها الثقه في الله يعني انت عايز تقنعني انك مصدق ان ربنا بيتنزل في الثلث الاخير من الليل وواثق انه بيقولها من سائل فاعطيه بس انت اللي ما بتقومش انت عايز تقنعني انك واثق ان كل يوم صيام بيبعدك عن النار 70 خريف بس انت اللي ما بتصومش انت عايز تقنعني انك واثق انك لما بتذكر ربنا ربنا بيذكرك من فوق سبع سماوات بس انت اللي ما بتذكرش انت عايز تقنعني انك واثق ان صلاة الفجر في جماعة بسببها بتبقى في ذمة الله طول اليوم بس انت اللي ما بتقومش من على السرير ساعة الفجر لو وزعنا على المواطنين بتوع جمهورية مصر العربية كاسيت كاسيت في رقبة كل واحد بيسجل له كلامه واخر اليوم الحكومه بتلم الكاسيتات كل كلمه سبحان الله ب 10 جنيه الحمد لله ب 10 جنيه لا اله الا الله ب 10 جنيه الله اكبر ب 10 جنيه المواطنين هينطقوا حاجه غير سبحان الله والحمد لله هيتكلموا كلمه لو جيت دلوقتي وقلت لكم يا اخوانا انا على راسي شارع شهاد الساعه 3 الفجر ان شاء الله اللي هيجي لي هديله 10 كيلو لحمه المنصورة كلها هتصحى وهتيجي ربنا بيقول انه بيتنزل في الوقت ده اهو فيجيب دعوة الداعي مين اللي بيصحى ومين اللي بيقوم يا اخوانا معنى الثقة في الله ده بيغير حياتنا بيغير كل حاجة في حياتنا احد ال- اخوان يعني جراح قلبه صدر كان جت حاله طفل صغير طفل عنده ثلاث سنين ولا حاجه في المستشفى لما دخل الطوارئ الولد حصل له توقف في عضله القلب فضل 45 دقيقه عضله القلب واقفه فقال لامه قال لها يعني غالبا ابنك مش هيعيش فبيقول لي المهم بعد محاولات القلب رجع دخلوه طبعا في القسم بتاعهم بيقول القلب يتوقف ست مرات ويرجع تاني والحاله يعني بعد ما بدات تتحسن فبيقول خلاص وهي خارجه الواد سخن 41 درجه بداوا يعملوا فحوصات لقوا عنده خراج في المخ بيقول فضلت قاعده موضوع طويل بيقول فضلت قاعده في قسم جراحه القلب والصدر سنه ونص كامله ابنها كل كل ما يخرج من مشكله يدخل في مشكله وهي لسانها لا يفارقه كلمه الحمد لله يقول لها ابنك عنده خراج في المخ الحمد لله ابنك ممكن يموت الحمد لله فوهي خارجه الواد كان عنده بقى عنده خمس سنين فبيقول لها انت الولد ده ترتيبه كام في عيالك رقم 17 ولا 18 لما انت هاديه قوي كده سنه ونص كل الابتلاء ده وانت هاديه وعلى لسانك الحمد لله قالت له انا قعدت 17 سنه لم انجب اي طفل على الاطلاق والولد ده ابني الوحيد اللي ما جاش غير بعد 17 سنه وما عنديش غيره قلت سبحان الله 17 سنه واثقه في فرج الله ولما جه سنه ونص قلبها لا يهتز عن كلمه الحمد لله لحد امتى هتفضل واثق لحد امتى هتفضل واثق في رحمه ربنا سبحانه وتعالى الثقه يا اخوانا الثقة ان طريق المعصية ده أسوأ طريق، حد في بنات واثقة في المكياج، شباب واثق في ال... احنا واثقين في ايه؟ الثقة ان طريق المعصية ده أسوأ طريق، لما تشوف العقوبة اللي ربنا أعدها لمريض الإيدز، للي بيقع في الزنا والعياذ بالله، ال... ال... الفيروس بتاع الإيدز ده عايز يتكبر 200,000 مرة عشان يتشاف، لما العلماء شافوه فيروس الإيدز ده لما بيدخل في الدم بيضرب ايه؟ بيضرب جهاز المناعة، بيضرب ايه في جهاز المناعة؟ جهاز المناعة ده 100 نوع من أنواع الخلايا كانوا بيعلمونا إنه بيضرب خلية بيسموها في الطب ال maestro of immune system المايسترو بتاع جهاز المناعة الخلية اللي بتشغل الجهاز كله يقوم ضاربها ومجندها لحسابه تفرز آلاف الفيروسات يعني جت في الخلية اللي دمرت المناعة بتاعته كلها سبحان الله عقوبة من الملك سبحانه وتعالى وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلموا يعلنوا بها زي الواد على الكورنيش كده اما بتشوف حتى يعلنوا بها الا فالا ظهرت فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الشيطان كذاب الشيطان بيضحك على الناس الشيطان بيقعد وعود كاذبه قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر اخيرا النصاب نطق اخيرا الضلال نطق على منبر من نار ويتجمع اهل النار في ايه خطبه لمين لما تشوفوها تعرفوه ويصعد ابليس والاول مره يعلن ان هو كذاب وان هو ضلالي وانه ضحك على الناس وقال الشيطان لما قضي الامر ابليس هيقول خطبه الوقت يا جماعه لو كان قالها في الدنيا كانت اتعملت سيديهات واتشيرت على كل المواقع وكل الدنيا عرفتها وعرفت انه نصاب انما ما نطقش غير لما قضي الامر الخطبه عنوانها ايه وعدتكم فاخلفتكم انا كنت بضحك عليكم عليكم كلكم ابليس بيشتغل على ايه ابليس اكتر نقطه بيشتغل عليها انه يضرب ثقتك في الله ازاي ما هو كان سيدنا ادم قال له ايه قال له يا ادم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين يعني ايه بيقول له يا ادم اوامر ربنا مش في مصلحتك يا ادم ربنا المعصيه هي اللي مصلحتك وهي اللي هتخليك ملك فبدا يضرب الثقه في الله وقال الشيطان لما قضي رب ابليس عارف ان الثقه في الله لو اتضربت خلاص ضعنا ما هو اللي بعد الشباب عن ربنا ايه دلوقتي اللي بعد المجتمع عن ربنا ايه دلوقتي ان الثقه في الله مهزوزه وقال الشيطان لما قضي الامر لما كل حاجه انتهت لما اهل الجنه دخلوا الجنه واتمتعوا بنعيمها لما اهل النار دخلوا النار ودقوا من زقومها وصدتها وحممها والعياذ بالله لما اهل الجنه دخلوا قصور الجنه لما اهل النار اتحبسوا في زنازين النار بقى يقول ايه ان الله وعدكم وعد الحق ربنا كان كلامه صادق ربنا كانت وعوده لازم تثقوا فيها ووعدتكم فاخلفتكم انا طلعت نصاب اللي وثق فيا هو اللي ضيع نفسه وما كان لي عليكم من سلطان انا ما كنتش ليا اي سلطان عليكم عمركم ما شفتوا خمس شياطين مجرجرين شاب على القهوه والله لا انت قاعد او خمس شياطين مجرجرين بنت على على كوافير حريمي والله لا انت عامله شعرك هنا او خمس شياطين ماسكين شاب والله لا انت باصص على الموقع ده وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فا ماذا استجبتم لي ده انا لسه جاي اقول لك بص لها لقيتك ماشي معاها ده انا لسه جاي اقول لك شوف لقيتك عديت وخطيت الثقه في معصيه الله يلي لبستي كل اللبس اللي نفسك فيه وكلمت اي شاب واتفرجت على كل الكليبات وسمعت كل الاغاني ورحت كل الشواطئ وعملت كل اللي نفسك فيه انت اتعس انسانه في الدنيا لو قلت انت سعيده تبقى انت كدابه مارلين مونرو لما واحده بعتت لها قالت لها انا نفسي ابقى زيك بعتت لها رساله لحد دلوقتي موجوده في المتحف البريطاني قالت لها اوعي تدخلي الطريق ده انا اتعس انسانه في الوجود الرساله ده ايه فضيحه للدنيا فضيحة للمعاصي اهي النجومية والشهرة عشان كده يا اخوانا اكتر حاجة بترعب اهل الباطل وكانت بترعب اهل الباطل ايام النظام السابق لما ممثل او مغنية يتوبوا الى الله ليه فضيحة الدنيا اتفضحت الدنيا اللي بيخدروا الناس بيها اتفضحت توبت واحدة زي فلانة ولا فلانة ولا فلانة فضيحة للدنيا باللي فيها اهي الشهوات عندهم والملذات عندهم والنجومية معاهم والدنيا كلها حواليهم ويسابوا كل ده وقالوا عايزينك يا رب فضيحة للدنيا وقال الباطل اخطر حاجة عليهم ان الدنيا تتفضح الثقة في الله لما جيء بإبراهيم ليلقى في النار ارتجت السماوات والأرض وما من ملك في السماوات إلا ضرع إلى الله أن يأذن له أن ينقذ إبراهيم فقال الله إن استغاث بكم فأغيثوه وإن استغاث بي فأنا وكيله فقال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله أن أنا كفاية علي أنت يا رب ونعم الوكيل دي كلمة واحد مجرب كلمة واحد شاف كلمة واحد عارف ربنا وعامل ربنا وعارف ربنا ما بيتخلاش عن عبده ازاي وهي دي النقطة اللي احنا فيها واثق ان ربنا مش هيسيبك واثق ان ربنا مش هيتخلى عنك واثقة ان ربنا لا يمكن هيسيبك اما بقعد مع الشباب النهارده امبارح اكتر حاجة مسيطرة على الشباب يا اخوانا الاحباط يعني شاب ما شاء الله بيقول لي انا لو شلت الاغاني من على المحمول بتاعي ما انا يومين وهجيبها تاني هو محبط هو حاسس ان هو مش هيقدر يكمل ما هو ده يعني انت بعد ما اقبلت على ربنا ربنا هيسيبك واثق ان ربنا مش هيسيبك واثق ان ربنا مش هيتخلى عنك يا اخوانا ابن تيميه كان هيدخل النار ثقة في الله ازاي لما واحد من المتصوفة ضحك على الناس وقال لهم انا بدخل النار وكانوا بيدهنوا اجسامهم بمواد معينة قال لهم ادخل انا وهو الحمام الحمام ده اللي هو يعني يستحموا بمية سخنة جدا بحيث ان ما يبقاش في اي مواد على الجسم ادخل انا وهو الحمام ثم توقد نار فندخلها فأينا احترق فعليه لعنة الله فالراجل هرب فقالوا له انت يا ابن تيميه كنت بجد لو كان نفذ الكلام كنت هتدخل النار قال لهم نعم كنت سادخلها ثقه بالله وتوكلا عليه واثق في ربنا واثق في الله سبحانه وتعالى يا اخوانا السيده خديجه لما النبي عليه الصلاه والسلام جاله سيدنا جبريل وهو مش عارف ده ايه ورجع للسيده خديجه تسروني زملوني ده ايه اللي بيجي لي ايه لسه ما قالوش ان هو نبي السيده خديجه قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا يعني ايه لا يمكن ربنا هيسيبك هو ابن تيميه كان هيدخل النار ليه لانه قال لا يمكن ربنا هيسيبني لا يمكن السيده خديجه قالت للنبي كده لا يمكن ربنا هيسيبك ابدا ده انت مع ربنا ده انت حياتك كلها طاعه ربنا جريج العابد لما كان في الصومعه وامه زارته يا جريج ما ردش يا جريج ما ردش تاني يوم ما ردش تالت يوم ما ردش قالت اللهم لا تمته حتى تره وجوه المومسات ده دي عقوبة البص للمتبرشات ده عقوبة أصلا من ربنا الشباب اللي بيستلذ بيه ده هو مش واخد باله إن أم شرايش لما دعت عليه دعت عليه إنه يشوف وجوه المتبرشات السافرات اللي يعني والعياذ بالله بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى ف البني إسرائيل قاعدين مرة فتذكروا شريش فقعد امرأة يعني من العاهرات معاهم فقالت لهم أنا أفتنه أنا أفتنه لكم ما دام أنتم مبهورين بكده فراحت تعرضت ليه فرفضت فراحت لراعي من الرعاة ويعني وقعت معه في الزنا حتى حملت فلما جت بالولد قالوا لها الولد ده من مين؟ قالت لهم من جريش جريش كله قام طلع على صومعة جريش مكسرها وقاموا مأيدينه وقاموا واخدينه محاكمة أمام الملك الملك جريج يا اخوانا داخل الدنيا مقلوبه والاعلام مقلوب والملك هو اللي هيحكم بنفسه والولد الجنين قاعد يصرخ والناس قاعده تشتم فيه انت طلعت نصاب وكنت عامل لنا فيها شيء والمراه هذه المراه العائره قاعده تبص له بتشفي وهو داخل قال لهم زاروني اصلي ركعتين ايه يا جريج الهدوء ده عارف ان ربنا لا يمكن هيسيبه تشتري بكام تشتري بكام الثقه اللي كانت في قلب جريج والدنيا كلها بتبص له وهو في قلبه ثقه لو اتوزعت على اهل الارض تفيض تشتري بكام معيه ربنا ليه لما انطق له الغلام في المهد تشتري ده بكام الثقه في الله الثقه في الله سيدنا محمد لما عليه الصلاه والسلام لما ربنا قال له ما ودعك ربك وما قال يا ربنا لا يمكن هيسيبك اوعوا تفتكروا ان انتوا لو اخبرتوا على ربنا ربنا هيسيبكم اوعوا تفتكروا ان ربنا ممكن يتخلى عن عبده ولكن يا اخوانا لحد امتى هتفضل واثق سيدنا ابراهيم لما حبسوه عشان يحرقوه لو انت مكانه التفكير اللي هيجي في دماغك ايه اه بالتاكيد ربنا هينصرني بس فين النصره دي تغير كده بقى عدت ايام السجن ولسه النصره ما جاتش طب هي فين تخيل بقى جت لحظه تنفيذ الحكم بالحرب والنصره لسه ما جاتش بس بالتاكيد هتيجي تخيل بقى اوقدوا النار والدور اللي بيعدي يقع فيها يتحرق لا النصره فين تخيل حطوا سيدنا ابراهيم في المنجنيق وهيقذفوه هي فين النصره تخيل ضربوا المنجنيق وسيدنا ابراهيم طاير في الهواء نازل في النار وهو لسه واثق في ربنا سبحانه وتعالى وهو لسه قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى انما احنا بالنسبه لنا بقى الشاب اللي فاهم الثقه في الله غلط يقول لك الامتحانات قربت ما تخافش يا عم ما تقلقش ده احنا في فرج ان شاء الله ربنا هيفرج عليك الامتحان بكره ما تخافش حط في بطنك بطيخه صيفي اللجنه ايه خلاص انا داخل اللجنه مفيش فرج ولا ايه يا عم ما تقلقش قال لا انا مش عارف حاجه في الاسئله هو فين الفرج وفين الثقه يا عم ان شاء الله زي ما سيدنا موسى ضرب بعصا البحر فانفلق اضرب بال... بالقلم الورقه ان شاء الله هتلاقي المعلومات هتنفجر بعد كده قال له الوقت خلص وانا ما جاوبتش حاجه وسلمت الورقه بيضه ان شاء الله المصحح وهو بيصحح لك هيجي لبنته عريس هيقوم منجحك وهو مبسوط قال لها النتيجه ظهرت انا صعدت يا رجاله انا صعدت امال الراجل ده صعد ليه؟ لانه فاهم الثقه في الله غلط لانه ما خدش باي اسباب الثقه في الله الثقة الثقة في توجيه ربنا إن كل أمر من أوامر ربنا في مصلحتك وفي مصلحة الحجاب الشرعي بتاع أمهات المؤمنين ده في مصلحتك أوامر ربنا في مصلحتك إزاي تخيلوا أم موسى وهي شايلة موسى رايحة ترميه في البحر فناس ما قبلنا ده مين ده ابني وضنايا رايحة فين أرميه في البحر ليه؟ أصل أنا خايفة عليه خايفة عليه ترميه في البحر أيوه لأن ربنا هو اللي قال ارميه في البحر اوعى تتهز اوعى تتهز لما يجي لك وظيفة فلوسها حرام او ممنوع تصلي فيها وترفضها واحد يقول لك يا ابني انت اتجننت حد يرفض الوظيفه الرهيبه دي اوعي تتهزي لما يتقدم لك عريس غني وبمنطق اهل الدنيا ما يترفضش بس ما بيصليش وواحده صاحبتك تقول لك انت مجنونه في واحده بترفض عريس لقطه زي ده بيصلي ولا ما بيصليش اوعى تتهز اوعى تتهز الطائر الحلال عامل زي ملعب كبير والحرام عامل زي بركة الطين جنبه لو ليك اصحاب قاعدين في بركة الطين لو اتريقوا عليك هيتريقوا واحد قاعد في بركة الطين وبيتريق على اللي قاعد في الملعب انت ازاي قاعد في الملعب انت يا ابني اللي غلط بيروى ان كان في ملك من الملوك خلف ابن فالولد اول ما اتولد بيبصوا عليه لقوا ان في مشكله كبيره جدا ايه الواد مولود بودن واحده ودن واحده ازاي ودن واحده الملك اتجعس الواد هيطلع معقد نفسيا فجمع مجلس الوزراء بتوعه نعمل ايه قالوا له بسيطه احنا نقطع ودن لكل طفل من اطفال القريه نقطع ودن لكل واحد بيتولد بعد سنين اما ابنك يكبر هيبقى كل البلد بودن واحده خلاص بقى هو ده الطبيعي ومن هنا ورايح كل طفل اتولد بقى بيتقطع له ودن مرت الايام وكبر ابن الملك وبقى هو الملك وبقت البلد كلها بودن واحده فواحد زي حضراتكم كده بودنين اتنين نزل البلد يقضي مصلحه فاول ما دخل البلد العيال بتوع القريه بصوا له كده وكلهم طلعوا يجروا وراه ويصفوه ويقولوا ابو اتنين اهو ابو اتنين اهو هم بيتريقوا على انهم مؤمنين تخيلوا الراجل ده بقى لو لما لقاهم بيتريقوا عليه قال ايه ده هو انا بيتريقوا ولا ايه هاتوا لي مقصم مقص ودن من وداني عشان ما يتريقوش عليا يبقى الراجل ده عاقل اهو الشاب اللي خايف من تريقه اصحابه عليه لو التزم والبنت اللي خايفه من تريقه صاحبتها عليها لو التزمت فيقوم يسيب الالتزام عامل زي الراجل ده لو قطع ودنه عشان ما حدش يتريق عليه انت اللي بودنين انت الصح انت اللي مظبوط انت اللي على مراد ربنا اوعى يتهز ثقتك في ربنا هاجر سيدنا ابراهيم سابها في الصحراء ما فيش اكل ما فيش شرب قالت له آه الله امرك بهذا قال لها نعم قالت اذا فلن يضيعنا ربنا لا يمكن هيسيبنا ابدا ربنا لا يمكن هيتخلى عننا ابدا ربنا لا يمكن هيضيعنا يا اخوانا سيدنا موسى لما ربنا كلمه فربنا قال له ما تلك بيمينك ايه اللي معاك يا موسى قال له ده عصايا ده انا بقوش بيها على غنمي وبرعى بيها الاغنام وبضرب الشجر تنزل الثمار قال له ارميها يا موسى ارميها ازاي يا رب ده دي كلها منافع ليا ومصالح ليا وهي كلها مصالح ارميها يا موسى رماها بقت تعبان بقت تعبان خدها يا موسى يا رب وهي كلها مصالح ارميها ولما بقى التعبان ممكن يعضني يسيبني امسكها خدها يا موسى لما قلت لك ارميها كان الخير انك ترميها واما قلت لك امسكها حتى وشكلها خطر كان الخير انك تمسكها لازم تتعلم انك تثق في ربنا سبحانه وتعالى لازم تتعلم انك ما تتهزش في امر ربنا ابدا النبي عليه الصلاه والسلام رايح يحارب الروم الروم اول حرب بين الاسلام والروم طالعين نحارب امريكا بالنووي والبيولوجي والكيماوي والهيدروجيني وكل الاسلحه بتاعتها تخيلوا الناس جايين للنبي يتسلحوا قال لهم لا اجد ما احملكم عليه طالع تحارب امريكا وانت معكش عقدة يا جيش الاسلام لا اجد ما احملكم عليه مش ربنا اللي قال لنا نروح اه اذا فلن يضيعنا مش ربنا اللي قال لك تلتزم اه اذا فلن يضيعنا ربنا قال لك هيعينك ربنا قال لك مش هيسيبك ربنا قال لك مش هيتخلى عنك انت بتقول العاده السريه يا نهار ابيض ما اقدرش لا يمكن اسيبها هتقدر والله العظيم هتقدر انت بتقول المواقع الاباحيه ما اقدرش مش ممكن ده مهما بعدت عنها ارجع لها تاني هتقدر والله العظيم هتقدر انت بتقول اسيب البنات انت بتقول ان انا اسيب الشباب لا مش ممكن ما اقدرش هتقدر والله العظيم هتقدر هتقدر على كل حاجه اللي عايز يقوم الليل لو صادق هيقدر يقوم اللي عايز يلتزم لو صادق هيقدر يلتزم لازم تبقى واثق لازم تبقى واثق ان ربنا مش هيسيبك ولا هيتخلى عنك لازم تبقى واثق ان طريق ربنا هو اجمل طريق واروع طريق لازم تبقى واثق ان المعصيه هي سر كل مصيبه في الدنيا قبل الاخره لازم تبقى واثق ان توجيه ربنا دايما في مصلحتك ودي النقطه اللي ابليس بيحاول يضربها في كل واحد مننا اقبل ولا تخف تعالى وما تخافش تعالى وما تقلقش لازم تبقى واثق ان كل تضحيه هتقدمها عشان ربنا ربنا هيعوضك اضعاف اضعافها في الدنيا قبل الاخره سيدنا سليمان ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد سيدنا سليمان قعد يذكر ربنا قبل المغرب فقاموا جايبين له عشرين الف خيل من اجمل الخيول اللي في العالم فسيدنا سليمان شاف المنظر فنسى الذكر يعني بطل ذكر وقعد يتفرج على الخيول كده الصفنات الجياد لحد ما غابت عنه يعني ايه خمس دقايق عشر دقايق إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أنا أحببت حب الخير اللي هو الخيل ده إيه عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب انا حاجه تشغلني عن ذكرك يا رب انا حاجه تعطلني عن طريقك يا رب انا حاجه تمنعني عنك يا رب ردوها عليا هتقول العشرين الف خيل فطفق مسحا بالسوق والاعناق ذبح عشرين الف فرس لانها عطلته خمس دقايق عن ذكر ربنا ربنا لما سليمان ضحى بالخيل عشانه اداله ايه ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر اداله الريح اللي اسرع من اي خيل واسرع من اي مخلوق خليك واثق ان لا يمكن دنيتك هتتاثر بسبب دينك ابدا ابدا ابدا يا اخوانا ده التمساح اللي بياكل الوحوش العصفوره لها رزق جوه بقه بيفتح بقه ويفضل فاتحه تدخل العصفوره تاكل الحاجات اللي ما بين انيابه تاكل الحاجات اللي ما بين انيابه وتخرج تاني بياكل الوحوش ولكن العصفوره الضعيفه لها رزق في بقه فبيسيبها انت فكرك ان ربنا انت فكرك ان ايه ده انت رزقك كله مع ربنا فامشوا في مناكبها يا رب مش نجري جري الوحوش على الرزق لا امشي ليه لو انت دلوقتي قلت لك انا جاي لك وبعد كده خدت السكه ماشي بدل مركب تاكسي معناها ايه انك انت مستنيني مستنيني ربنا بيقول لك رزقك مستنيك مستنيك خايف من ايه يا اخوانا اسمعوا الحديث ده هو بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اسمعوا الكلمه ده هي بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام وانما عند الله ما عند الله ده ايه ده البنت اللي انت نفسك تتجوزها ده الشغلانه اللي انت نفسك تشتغلها ده العريس اللي انت نفسك يتقدم لك ده الشهاده اللي انت نفسك تنجح فيها ده اصحابك اللي نفسك يحبوك ده المركز اللي نفسك توصل له وانما عند الله لا ينال الا بطاعه الله يا نهار ابيض يعني المعصية بتقفل أبواب الرزق المعصية بتكتم أبواب الرزق والطاعة هي اللي بتفتح خزائن ربنا سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي في النهاية يعني طبعا هو فيه سحور لل سحور للكل ان شاء الله من يريد الاعتكاف له سحور يعني اللي هيقعد ان شاء الله يعبد ربنا للفجر له سحور معانا باذن الله سبحانه وتعالى يا اخوانا الواحد بيقعد مع الشباب كل واحد غارس في معصيه وبيقول لك مش ممكن ده انا مستني بس ليله العيد وانا هحلق دقني وانا هرجع لفلانه وانا هعمل يا اخوانا اي دكتور لما بيكتب روشته بيبقى فيها دواء بيقول لك لو ده ما خدتوش ما تجيليش تاني باقي الادويه متفاهم فيها انما ده ما ينفعش يعني واحد جايب كحه وبلغم المضاد الحيوي ده اهم دواء في الروشته كلها انما موسع الشعب وطارد البلغم والكلام ده ده تاخده او ما تاخدوش مش هو الاساس انما المضاد الحيوي ده الاساس اهو روشته الهدايه روشته الهدايه اهم دواء فيها للي عايز او للي عايزه يقربه من ربنا عشان ما انتهش لان الشاب بيقعد يسال طب اعمل ايه في المصايف طب الافلام الاجنبيه طب الاغاني طب النت طب يا, يا ابني ما تسالش عن الكلام ده خالص خالص امال اسال عن ايه الدواء الاساسي في الروشته كلها انك انت تبقى موجود وسط بيئه ايمان واحد قاعد جوه برك الطين وقعد يستحمى بعد كده يحرك رجليه يطيب تاني يستحمى يحرك رجليه يطيب تاني فعلا هو ما انضفش ليه واحد قال له طب بس بعد عن بركه الطين كده شويه بعد استحمى نضف خلاص ما توسخش تاني هو بالظبط كده لازم تتحط في بيئه نظيفه لازم تتحط في مكان نضيف لازم تحضر دروس لازم تسمع شرايط لازم يبقى معاك صحبة صالحة من صحبة المسجد لازم يبقى معاك حد ياخد بإيدك يا إخوانا اللي مش هيلتحق ببيئة إيمان عامل زي المريض اللي بيموت ومش راضي يدخل المستشفى يا ابني ما أنت هتموت مفيش هو ده المكان بتاع العلاج يا اخوانا بيئه الايمان سواء مساجد مسجد الصديق الشيخ احمد جلال مسجد الصديق اهو قدامنا اهو الشيخ احمد جلال جزاه الله خيرا شغال فيه طول السنه دروس وتحفيظ قران ودورات علميه السلاب هنا باذن الله انا والشيخ عاطف باذن الله دروس درس الجمعه كل يوم جمعه باذن الله من المغرب للعشاء يعني هرجعه باذن الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى الجمعيه دكتور عبد الرحمن الصاوي بيدي فيها يا اخوانا بيئة الإيمان مفتوحة وموجودة ولازم تلتحق بيها أهم دواء في الروشتة اللي بيبقى داخل أوضة ضلمة بيقعد يحسس بإيده على الكوبس كده يحسس اللحظة اللي صبعه يلمس فيها الكوبس الأوضة كلها بتنور في لحظة أهو ده نور الإيمان بيجي في لحظة بس انت قدم شبر ربنا بس انت اوعى تسيب بيئة الدين وبيئة الإيمان سددكم الله يا إخواني وهداكم الله وتقبل الله منا ومنكم جزاء